أن تقدم لكم شرح كتاب مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع الشريط الثامن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فكنا قد توقفنا بعد في قضية اليقظة أن لها ثلاثة أنوار كان النور الأول من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها ثم كان النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية مطالعة الجناية آه، وهذا أمر من من من القضايا الخطيرة أن يطالع الإنسان جنايته قال الشيخ مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها وأنا أريد أن أزيد قضية الخطر خطر الجناية توضيحا لأن كثيرا منا يذنب وينسى ولا يبالي وتتوالى منه المعاصي والسيئات وينسى ويبتلى و- ويفكر في البلاء ويبحث عن مخرج من البلاء ويحاول دفع البلاء وينسى أن هذا البلاء مترتب على معاصي قديمة ففعلا الوقوف على الخطر خطر الجناية خطر المعصية خطر الذنب هذا يجعل الإنسان فعلا آه، يحذر الوقوع في الذنب يخشى الوقوع في الذنب يبتعد عن الذنب فأزيدكم آه، من كلام ابن الجوزي في هذه الليلة آه، معرفة بخطر الجناية آه، كلمة بسيطة في البداية في معرفة خطر الجناية يقول ابن الجوزي لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة فأما المؤمن فإنه لا يلتز لأنه عند التزازه يقف بإزائه علم التحريم وحذر العقوبة فإن قويت معرفته فإنه يرى بعين علمه قرب الناهي فينغص عيشه في حال التزازه فإن غلب سكر الهوى كان القلب متنغصا بهذه المراقبة وإن كان الطبع غلاب في شهوته وما هي إلا لحظة ثم خذ من غريم ندم ملازم ثم خذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان حتى أنه لو تيقن العصر حذر العتاب حتى وإن تيقن العصر حذر العتاب فأفق للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة ده كلام زي الفل البداية إن الإنسان فعلا لا يلتز المؤمن الموحد لا يلتز المعصية أبدا ليه؟ لأن يحول بينه وبين الالتزاز علمه بأن هذا حرام وحذره خوفه من نزول العقوبة فإن قويت معرفته فسيرى بعين علمه قرب الناهي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه سواء يليق بجلاله وكماله هذا معلوم ولكنه قريب قريب قرب علم وإحاطة وبصر قرب سمع وبصر سبحانه وتعالى فحين يستشعر الإنسان أن الله يراه وهو يستحي أن يراه على هذا الوضع أبوه وأمه يستحي أن يراه على الو- هذا الوضع صديقه وشيخه فكيف يكون حياؤه أن الله يراه فينغص عيشه وينقص هذا من امتزاجه فإن غلب شكر الهوى يعني إن كان الهوى غلاب أوي أوي غلبه فمع ذلك يظل القلب متنغصا بهذه المراقبات وإن غلب الطبع اجتمع طبع وهوى بقى ونفس أمارة بالسوء وغلب تواقع الفعل فما هي إلا لحظة ثم يفيق وخذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان حتى لو تيقن العفو قال يا رب أنا بحبك ومليش غيرك و... و... وأنا أخطأت وتبت وأنت غفور رحيم فمع انكساره وذله وقربه لله سبحانه وتعالى يغلب على ظنه مع حسن ظنه بالله أن الله سيعفو عنه ولكنه ينغص رؤية هذا العفو حذر العتاب أن يعاتبه ربه والكل سيعاتب الكل سيعاتب كل من أذنب إن لم يعاقب فسيعاتب على الأقل والحديث لذلك مشهورة أن الله عز وجل يجزي عبده المؤمن حتى يجزي كنفه عليه ثم يقرره بذنوبه أفعلت كذا يوم كذا والإنسان المؤمن هيبقى منكسر وذليل كده عشان كده كان بعض السلف يقول إيه وسوءتاه منك وإن عفوت وسوءتاه منك وان عفوت يقول له مكسوف منك قوي ولو عفوت عني دخلتني الجنه برضه مكسوف ان انت مع الكرم ده كله وانا غبي مش مقدر مع كرمك ده كله نعم الانسان لا يتخيله حين يعلم كم ذنب اذنبه الانسان والله يستر وكم معصيه اقترفها الانسان والله يعافيه وكم واجب قصر فيه ومع ذلك الله يمده بنعمه ويزيده من فضله فيبقى الخجل اكثر والحياء اشد ان ما برضه مهما حقك اتصف حقك يا رب برضه انت بتديني انا ما استقلش فيبقى قدام ربنا بيذوب خجلا والما وهما ونكدا وحزنا ونسال الله لنا ولكم العافيه يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ايضا في صيد الخاطر ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك ليه؟ ليه؟ عشان إيه يعني؟ مفيش بينك وبينه قرابة ولا رحم فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل قائم بالقسط القسط هو ألا يفوت الذرة يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها بالقسط فقالوا القسط في معاملة الذنوب والمعاصي مع المؤمنين الموحدين ولذلك ستجري معنا مسألة هنا مسألة خطيرة جدا وهي هل العبد المحبوب لله تعالى هل يعاقب بما لا يعاقب به غيره أم يعفى له عما لا يعفى عنه لغيره ها؟ يعاقب بما لا يعاقب به غيره ولا يسامح بما لا يسامح به غيره فالعلماء يقولوا ايه ان المحبوب لله سبحانه وتعالى قد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره ولكن لا بد ان يعاقب فيما لا يعاقب فيه غيره يعني قد يسامح ممكن يعمل غلطات كبيره وربنا يفوتها له عشان بيحب لكن لو غلط لازم يغلط ليه؟ لأن المحبوب لما يغلط تبقى غلطته كبيره انت ما تعاتبش غير اللي ايه؟ غير اللي بتحبه غير اللي بينك بينه موده بينك وبين حب فغلطته في حقك تبقى تبقى كبيره ولكن لما آه انت تفوت له حاجه كبيره تقول له برضه لو عملها غيرك اذبحه لكن انا هسيبك عشان بحبك ممكن تيجي كده لكن مش لكن مش كل مره مش كل مره فقد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره ولكن الاحرى ان يعاقب بما لا يعاقب به غيره واستدلوا بأدلة كثيرة منها أن موسى عليه السلام ألقى الألواح التي كتبها الله له بيده وأخذ بلحية أخيه ورأسه يجره وقطع عين ملك الموت ملك الموت ومع ذلك ربنا سامحه في هذا كله لوقوفه أمام فرعون سامحه في هذا كله ولكن أيضا في مقابل هذه الأدلة تجد ان الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عن حاجزين ربنا بيهدد مين؟ يهدد النبي صلى الله عليه وسلم قل إيه؟ و- ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لازقناك ضعف الحياه وضعف الممات تزديد ول- ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تجديد جدا اشد من تلك المسامحات ال- التي ايه آه، تبدو فالله عز وجل قد يسامح لكن لابد ان ياخذ يقول ابن الجوزي يقول وان كان حلمه يسع الذنوب الا انه ان شاء عفا فعفى كل كثيف من الذنوب وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير أخذ جبار فالحذر الحذر إن شاء عفا وإذا عفا عفا عن كل شيء انتهت القضية لكن إن شاء أخذ ولما يأخذ فيأخذ بقى بالإيه؟ بالدقيق واليسير والقليل يقول ابن جوزي ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة فأخذوا من حيث لم يحتسبوا قلعت أصولهم ونقض ما بنوا من, من قواعد كانوا قد أحكموها لضررهم وما كان ذلك إلا لأنهم أهملوا جانب الحق إلا لأنهم أهملوا إيه؟ جانب الحق وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم هم كانوا بيعملوا خير كتير ينفق في سبيل الله بالآلاف ويقوم الليل ويصلي ويصوم ويساعد محتاجين ولكن في نفس الوقت كانوا بيتقلبوا في ظلم ومعاصي باطنة وظاهرة معاصي باطنة زي نظرة وزي لمسة وزي شتمة وزي كذبة وزي آه، غفلة عن واجب ومعاصي باطنة زي كبر وغرور وعجب ورضا عن النفس واحتقار للآخرين وحقد وضغينه وبغضاء على مسلمين معاصي باطنه وظاهره لما تقلبوا في المعاصي الباطنه والظاهره وظنوا ان هي حسنات عندنا حسنات كتير مش مشكله دي تشيل دي مالت سفينه ظنونهم فدخلها من ماء الكيد انهم يكيدون كيدا وايه؟ واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان ان كيدي متين دخل سفينه ظنونهم من ماء الكيد ما اغرقهم ورايت اقواما من المنتسبين الى العلم اهملوا نظر الحق سبحانه وتعالى في الخلوات فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم فالله الله في مراقبة الحق جل وعلا فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاؤه مرصود للمخطئ ولو بعد حين وربما ظن العبد العفو وهو إهمالا وربما ظن العبد الإمهال إهمالا ولكن للذنوب عواقب سيئة فالله الله في خلوات البواطن البواطن النيات النيات فإن عليكم من الله عينا ناظرة وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه فكم استدرج كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا قال بعض المراقبين لله تعالى قدرت على لذة هي ذنب وليست ككبيره قدرت على لذة هي ذنب وليست كبيرة فنازعتني نفسي إليه اعتمادا على صغرها مع عظم فضل الله تعالى وكرمه فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت وإن أتيت هذه فمن أنت تبقى الوقفة كده لا لو عديت دي تبقى هو أنت يا نفس ولو وقعت دي طب أنت مين تنفعي لإيه وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم فبه مرحوت ورجعت عما همت به والله الموفق والمستعان ثم يقول الشيخ في باب آخر يقول سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه وما أمن مكره قط من عرفه يحفظ سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه وما أمن مكره قط من عرفه يقول لقد تأملت أمرا عظيما أنه عز وجل يمهد حتى كأنه يهمد فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار هو يسيبك آه مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وخمستاشر وخمسة وعشرين ولكن يوم ما تزيد بقى وتنسى ان هو ممكن ياخد ما ممكن واحد يزيد يوصل ل 25 و35 وفي دماغه برضه خايف فدي برضه تأجل لحد ما يحصل منه الجرأة بدون خوف تقد عشان يفوق قال فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر ويملي في الإمهال للظالم فيجزي هذا على صبره ويجزي ذاك بقبيح فعله ما هي المصيبة إن اللي يحكوك عباد كمان يعني هو عمال يمشي ويسوق فيها وعمال ينقص طب يظلم ده وده وده اي معصيه لازم يقع منها مش قلت له قبل كده كلام الامام الذهبي ان الانسان لو رفع قضيه على واحد تارك صلاه يرفعها يقول ان هذا ما خسرني حقي تارك الصلاه ليه؟ قال لانه ضيع دعاء ليا في كل صلاه بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو لما ما صلاش ما قالش فما سلمش عليا فعشان كده ضيع حقي فاي معصيه بترتكبها انت بتاخد حق مسلم ربنا سبحانه وتعالى بيبنوا صبر الصابر زي ما سعيد بن زبير لما امر الحجاج انه يقتل سعيد بن زبير ضحك قال تضحك ليه؟ قال اضحك اعجب من جرأتك على الله مع حلم الله عنك هي دي يبلو صبر الصابر عشان سعيد بن زبير يتعجب من يبتلى صبر هتصبر ولا لا؟ تصبر ولا لا؟ ويبتلى الحداد أترجحوي تنزجر ولا لا ليبلو هذا وهذا ولكن ليبلو بعضكم ببعض سبحانه وتعالى قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الشاهد إن القضية هي كده عشان يبتلي صبر الصابر ويبتلي الظالم هل سيرعوي أم لا؟ ليجزي هذا على صبره وهذا على سوء فعله مع ان هناك من الحكم في طي ذلك ما لا نعلمه فاذا اخذ اخذ عقوبه رايت على كل غلطه تبعه كل غلطه كل غلطه كل غلطه رايت على كل غلطه على كل غلطه صح كل غلطه محاسبه على كل غلطه تبعه وربما جمعت عقوبات العاصي فضرب بالحجر الدامع تتجمع بقى الذنوب كلها بحجر واحد ويدب في وشه يجيب اجل وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامج وربما خفي على الناس سبب عقوبته فيقال فلان من اهل الخير فما وجه ما جرى له هذا راجل طيب ايه اللي حصل له ايه السبب فيقول القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا اصل دي ذنوب انت ما تعرفهاش لكن احنا احنا نعرفها هو الاستفادة ظاهر لكن الذنوب كانت مستترة فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به واستتر حتى كأنه لا يعرف وأمهل حتى طمع في مسامحته ونافج حتى تحيرت العقول من مؤاخذته لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن ينبهنا وإياكم من غفلتنا ثم يقول السيد في موضع آخر من أراد دوام السلامة والعافية فليتق الله من أراد دوام السلامة والعافية فليتق الله فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافيه التقوى وإن قد إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومح وتنسى من يعمل سوءا يجزم من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت وتنسى أنه من يعمل سوءا يجزى به وربما قال في النفس ربنا غفور رحيم فتسامح ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء هو غفور نعم ولكن لمين لمن يشاء يقول الشيخ وأنا أسمح لك حالا تأمله بفكرك تعرف معنى ما قلت وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ أقول تاني أيوة من زمان ما خلصتش عن نفسك عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول الشيخ وذلك أن من هفى هفوة لم يقصد ولم يعزم عليها قبل الفعل أحيانا كده بتبقى بلاوي ماشي كده ممكن والله ممكن يحصل كده رايح تعمل حسنة تلاقي سيئة في طريقك تعملها ازاي؟ ابتلاء بتبقى بلاء يحصل كده ان اللي يقع في ذنب معصيه ما كانش يقصد ولا رايح للذنب ده هي اتكعبت فيها هي دي اتكعبت فيها اتكعبت في المعصيه دي لم يقصدها قبل الفعل ولم يعزم عليها ولا عزم على العود بعد الفعل بعد ما وقع ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ثم انتبه لما فعل فاستغفر كان فعله هذا خطأ ولو ولو كان في صورة العمد إن دخله عمدا لكن يحكم عليه خطأ وهذا داخل في قول الله إنما التوبة على الله شو أنت ملاحظ كلمة إيه؟ على الله على الله كتبها على نفسه أن يتوب عليك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره بالتزاز الطبع عن تلمح معنى النهي فيكون كالغائب أو كالسكران فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تكتب هذا معنى قول الله الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الآية إذا مسهم إن الذين اتقوا إذا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تأمل كلمة فإذا هم مبصرون كده تلاقي إنهم إيه فإذا هم مبصرون كأنهم كانوا قبلها إيه؟ عنف لما وقعوا كانوا عنف فلما تذكروا شاف ايه ايه ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ قد ياتيه هذا حال الفعل فينفر منه فأما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام متعمد مبارز بالخلاف فالعفو عنه يبعد عنه بمقدار إصراره يبقى على قد إصراره العفو عنه بعيد على قد تردده في الفعل وعزمه عليه العفو عنه بعيد على قد التزازه وتمتعه وغفلته ونسيانه وعماه العفو عنه بعيد ومن البعيد ايضا ان يقلع لانه غير مرحوم ليه قال ابن الجلاء رآني شيخي وأنا قائم أتأمل حراما واقف بيبص لوحده بس أو قاعد قدام الدش بال- بالساعة والساعات أو قاعد قدام التلفزيون بيشوف صورة أو في إيده مجلة وعمال يقلب ويتفرج أو آه، إلى آخره من المعاصي الظاهرة قاعد في مجلس وعمال في عك كتير هو سامع وصوت جريهم أحيانا قاعد قاعد رآني شيخي وأنا أتأمل حراما فقال ما هذا لترين غبها ولو بعد حين فنسيت القرآن على خلال أربعين هي كده أحد السلف قال إيه أذنبت ذنبا فأنا منذ أربع سنين إلى خلف أربع سنين لورا لورا يقول يقول الشيخ واعلم ان من اعظم المحن الاغترار بالسلامه بعد الذنب فان العقوبه قد تتاخر ومن اعظم العقوبه ان لا يحس الانسان بها ومن اعظم العقوبه ان تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار بالنفس ويكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض يا تبقى فتنة تبقى فتنة احنا مش قدها إن تذنب وتلاقي سلامة البدن وبلوغ الأغراض إن الحمد لله كان كل شتاء يجي لك أنفلونزا الشتاء ده يعدي مع الذنوب من غير أنفلونزا ولا الضعف يعدي من غير تعب خالص مع الذنوب يعدي من غير كل ما تعوز حاجه تلاقيه وسلب للدين يبقى عطاء للدنيا وسلب للدين فيبقى الانسان مغروم بايه؟ بما يعطى من الدنيا وناسي ما يسلب منه من الدين. آه ساعة ما يفوق ويحس بقى فين حلاوة القيام فين لذة السجود فين جمال تلاوة القرآن فين متعة الذكر فين الأنس بالله فين الشغف بفعل الطاعات آه اتسندت اتسحبت وأنا مش دريان فيبدأ يحس بألم السياق مع سلامة الجسد وبلوغ الأغراض يبدأ يحس بدي بس إمتى؟ بعد فوات الأوان عشان يرجع كل ده دي عايزة غلب قال بعض المعتبرين أطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت أنتظر العقوبة هو كده لما تغلط استنى ها استر يا رب طيب فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه فلقيت المشاق ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي ثم أعقب ذلك ذهاب أشياء مني كان لها وقع عظيم عندي ثم تلافيت أمري بالتوبة قبل أن يلافيني بالجزاء فأصلح الله حالي الحق بقى ما هو انت تلاقيها عمال ايه دب دب دب بس طب طب عشان تقف عشان توقف الاسترسال ده قال ثم عاد الهوى فحملني على اطلاق بصري مره اخرى فطمس قلبي وعدمت رقته واستلب من مني ما هو اكثر من فقد الاول ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده اصلا الراجل بيقول ايه يعني انا فقدت حاجه ك- كمثلا فقد زوجته ثم وقع تعويض ربنا اداله زوجه ثانيه قال لا كان كان- ما جاتش جناح ما جاتش جناح ما كان تعويضه ما كانت بما كان فقده اصلح فلما تاملت ما عوضت وما سلب مني صحت من الم تلك الصياح صحت من الم تلك الصياح فها أنا ذا أنادي على الساحل إخواني احذروا لجة هذا البحر بحر المعاصي ولا أنا بل- ب- ب- بقول لكم من بره أهو. احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة فالعقوبة مرة واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة والتخليق ربما جلب موتا فجأة يعني واحد مريض بالسكر أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وعمال ياكل ولا همه ويقول لك ولا يهمك مفيش مشكله هو صحيح ياكل وبيلتز ويتمتع لكن ممكن تجيله بصحته اغماء من يموت غيبوبه يموت يموت فيه لكن اللي اللي اللي ملازم الحميه لا دي لا لا دي لا لا دي لا لا دي لا هي مره صحيح فقد المشتهيات لكن ب- بتبقي الصحه بتبقي الصحه يقول الشيخ واحفظ الكلمه دي بقى الشيخ ابن الجوزي ده كلامه يقول ووالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه ووالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه ولو بلغتم نهاية الأماني من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما والأمر بآخره فإن النار تضيع كل ما صار والعاقل ما تلمح العواقب صابروا يرحمكم الله تدبير البلاء فما أسرع زواله والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله ابن الجوزي يقول في حتة ثانية يقول إيه ووالله إن النوم على المزابل مع سلامة القلب ألذ من تكآت الملوك ألذ من تكآت الملوك نعم إخوتاه هكذا عقوبات الذنوب والمعاصي ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمسامحة يقول ابن الجوزي في موضع آخر اعلموا إخوتاه ومن يقبل نصيحتي أن للذنوب تأثيرات قبيحة مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوت منه شيء هي دي القضية انك انت لو تعرف ان انت ممكن تخطف حاجة وتفلت كان يبقى فيك عزاء انك تخطف لكن لما ما تقدرش تفوت منه يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان ايه تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذ لا هتقدر تفلت منه ابدا ربنا بيقول ايه يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر تروح هنا تلاقيه تروح هنا تلاقيه آية والله كل ما أراها لازم تعرف فيها قال تعالى أو كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءها لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه دايما الإنسان يتخيلها لما يكون رايح يعمل معصية الآية دي تقف قدام عينيه كده إنه رايح لشراب بيفكر إن هو مية يروح يلاقي ربنا هناك يخلص عليه بتبقى صعبة قوي زي الحادثة اللي أنا شفتها وقلت لكم عليها على طريق صحراوي ولد ماشي هو وبنت بيهزروا بعربية من الجداد الصغيرة دي جت تريلا ركبت في ايدها وهو ماشي او هو دخل تحتيها مش متذكر دلوقتي الشاهد ان طلعنا الولد وهو في الرمق الاخير فبقول له يا ابني قل لا اله الا الله بص لي كده قلت له قل لا اله الا الله قال لي انا بكرهه ومات بكرهه كده والله بعيني دي وداني دي فلما قعدت في الارض من صدمه قلت اه هي دي وحيل بينهم وبين وبين ما يشتهون هو داري شهواته فوجئ ان ربنا خده لا فرجي ولا شريك راه فيقابل ربنا على دي هي الخوف من دي ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فالمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته شيء يقول ابن الجوزي الأخطر يقول ايه سواء أسفاه لمضروب بالصياط وما يحس بالألم وواحسرتاه على مسخن بالجراح وما عنده خبر ووا خيبة متقلب في العقوبات وما يدري بها يقول ولعمري إن أعظم العقوبة ألا تدري بالعقوبة حتى من ابن القيم بقى يقول إيه؟ يقول وكم من صاحب قلب أعمى وهو لا يشعر وكم من صاحب قلب أصم أبكم وهو لا يشعر وكم من صاحب قلب مخسوف به إلى أسفل السافلين وهو لا يدري وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو مغرور بستر الله عليه مفتون بثناء الجهال عليه والجاهل يظن انها كرامات وهي والله عقوبات ياما عقوبات نازله على قلبه وهو مش دريان وعمال تسلب منه طاعات ولا عايش ولا واخد في باله ودي اعظم العقوبه يقول الشيخ سواء عجبا لمن يغالط نفسه يرضي نفسه بشهوة ثم يرضي ربه بطاعة ويقول حسنة وسيئة ويحك من كيسك تمسك من بضاعتك تهدم روحك تشين رب جراحة قتلت رب عثرة أهلكت رب فارق لا يستدرك ويحك انتبه لنفسك ما الذي تنتظر بأوبتك ماذا تترقب بتوبتك هو ذا وهن على وهن بعد أن أوهن العظم وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق قدم أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل فكان ما قدر نفسك في إيه في دي وده ودول حاصل وبعدين قدر ان ما تؤمله من الدنيا قد حصل فكان ماذا كان ماذا اخر جرحه اللذه شرقه واما ان تفارق محبوبك او ان يفارقك ما هي تموت وتسيبه يا يتخذ ويسيب حاجه من اثنين هي اخرتها كده فيا لها من جرحه مرضه تود عندها أن لو لم تره آه آه لمحجوب العقل عن التأمل آه لمفضود عن الورود وهو يرى المنهج أما في هذه القبور نذير أما في كرور الزمان زاجر أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل نادهم في ناديهم هيهات صموا عن مناديهم فلو أن ما بهم الموت فلو أن ما بهم الموت لا إنها القبور ما هي لو لو أن كل من مات استراح لكان الموت راحة ولكن ده بعد الموت آه، مش كده محدش ضامن القبر هيبقى شكله ايه القبر هيبقى فيه ايه ما احنا لو الموت بيريح كنا نس- يا رب لكن ما تضمنش هتمشي القبر تلاقي فيه ايه حفرة هتلاقي ذنوب السميات انا جليسه مين ده عملك العمل حصل والجزاء ينتظر يا معذور من بالامس يا متلاشى الاشلاء في الغد باي وجه تلقى ربك ايساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب هم؟ لما تقف قدام ربنا كده ويقول لك لماذا عصيتني يا يا لو ربنا ما كلمكش وما نظرش اليك واعرض عنك او ده اشد العذاب آه. بأي وجه تلقى ربك أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب بالله إن الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تستوفي قلع البغضة من صميم القلب فكيف إذا أعتب العتاب عقاب لو حسبك وقال خذوه على جهنم الشيخ بيحكي منام شافه يقول رأى جار لنا يحيى بن أكثر بعد موته في منامه فقال ما فعل بك ربك قال وقفت بين يديه فقال سوءة لك يا شيخ فقلت يا رب إن رسولك قال أنك تستحي من أبناء الثمانين أن تعذبهم وأنا ابن ثمانين أسير الله في الأرض قال صدق رسولي وقد عفوت عنك بس بعد إيه سوءة لك يا شيخ دي كفاية خلصت كل الذنوب لما ربك يقول لك سوءة لك يا شيخ ثم يحكي قصة أخرى يقول رآه في المنام فقال ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه ثم قال يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك من نار يقول الشيخ والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار هل يفي هذا بدخول الجنه فضلا عن لذات الدنيا فنسأل الله أن ينبهنا من رقدات الغافلين وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب والله الموفق والمستعان في آخر موقف لنا مع ابن الجوزي يقول الشيخ الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعسير أقدامه وشدة فقره وحسرته على ما يفوته من الدنيا وحسرة لمن ناله شفت الشوية في العقوبات دول- الكبش في العقوبات دول على بعضهم يقول الشيخ الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط مع تعكير اقدامه انت مش ملاحظ انك بتستنتج كتير اليومين دول كل ما تقوم تتكعبل وتقع وتقوم من نقره تقع في بحذيره زي ما بيقولوا وتطلع من بلوه تلاقي غيرها ايه السبب؟ هي دي تحكير الاقدام عدم التوفيق شده فقر حسره على اللي بيفوت وعلى اللي يستاخر يقول يقول الشيخ فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات اغراضه عذابا جديدا هو ده اللي حصل انه يغلط وبعد ما يغلط يلاقي عقوبه وتفوت الاغراض يوم يحس ان ده عذاب تاني هم جديد يقول فوا اسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه تيجي عقوبة وتقعد تفكر طب طب انا طب انا عملت ايه؟ طب في في ايه من دول؟ ايه اللي جرى بقى جديد؟ ما انا ماشي كويس بقى مدة ما انت نسيت دي حاجات قديمة انت نسيتها أوليس ابن سيرين يقول عيرت رجلا رجلا بالفقر فافتقرت بعد أربعين سنة وابن الخلال يقول نظرت إلى امرأة استحسنتها فنسيت القرآن بعد أربعين سنة فوا حسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها فالله الله في تجويد التوبة الله الله آه حلوة دي تجويد التوبة عايزين توبة جيدة في تجويد التوبة عساها تكف كف الجزاء عساها تكف كف الجزاء والحذر الحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات فإن المباردة لله تعالى تسقط العبد من عينه أصلح ما بينك وبينه في السر يصلح أحوالك في العلانية ولا تغتر بستره أيها العاصي فربما تجذب عن عورتك آه مستور كتير كتير كتير ولكن لو شال ستره هتبدو سوءتك وتظهر عورتك ولا تغتر بحلمه فربما بغت العقاب وعليك بالقلق وصدق اللجء والتضرع فإن نفع شيء فذلك تقوت بالحزن وتمزز كأس الدم واحفر بنعول الأسى قليب قلب الهوى لعل نبطا من الماء يغسل جرم جرمك تاني الوصفة دي يا رب صلي للنبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا عليك بالقلق وصدق اللجء والتضرع الحمد لله مفيش حد بيكتب كويس عشان على ما تروح تنسى ربنا يتوب علينا وعليكم عليك بالقلق وصدق اللجء والتضرع فإن نفع شيء فذلك هو ده اللي ينفع وتقوت بالحزن مش ده الحزن اللي انت عنه اللي هو الرسول تعوذ منه اللهم اني اعوذ بك من الهم والايه والحزن الحزن المني عنه الحزن على الدنيا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم هي دي لكي لا تفرحوا أي في سورة الحديد تفرحوا بما أتاكم ولا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والحزن على الدنيا لكن الحزن على الآخرة كان متواصل الأحزان الحديث ضعيف كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم فالشاهد ان الانسان لما يحزن على الاخره ويحزن على الذنوب ويحزن على الالم فالحزن ده بيكسر القلب والكسره دي حبيبه الى الله تقوت بخلي الحزن قوتك غذاءك وتمزج كاس الدمع مفهومه دي اه تمزج كاس الدمع المزه يعني انت ماشي تمزج كاس الدمع واحفر بمحول الاسى قليب قلب الهوى القليب اللي هو المكان اللي بيدفن فيه الميت فاحفر بالاسى اه قلب الهوى طلع قلب الهوى لعل نبطا من الماء يغسل جرم جرمك نسأل الله أن يغفر ذنوبنا اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدم معلش خد حته كمان لله بس قلبك موجود عشان تاخد فيه يقول ابن الجوزي إخواني اسمعوا نصيحة من قد خبر وجرب اسمعوا نصيحة من قد خبر عرف وجرب إنه بقدر إجلالكم لله يجلكم وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم واحترامكم يقول لكم نصيحتي أنا وأنا مجرب وخابر عرفت شفت رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود بهان عند الخلق ورأيت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره في العلم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام فإذا زاغ مال عنه اللطف طول ما هو مستقيم أموره مستقيمة ساعة ما يميل تميل قال ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح كثير من الخلق غير انه في الاغلب تاديب ولطف ومن كان سبحانه وتعالى شوفوا ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون اذا ما رضي شوف لما يبقى غضبان بيحسن فلما يرضى بقى يبقى ايه غير ان العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يدوم وما يضيع عند الامين شيء حته كمان لله معلش هي جاية ورا بعضها بس تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج ها لما تحس إنه عمال يعاقبك عمال يديك ضربة والثاني والثالث والرابع ما صوتش ما تصوتش لا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد تبت وندمت فهل زال عني الجزاء فلعل توبتك ما تحققت لعل التوبه ما كانتش صح احنا كنا بنقول ايه تجويد التوبه يا ريت نسمي كلام النهارده ده تجويد التوبه فلعل توبتك ما تحققت وان للمجازاه زمانا ربما يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنزع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه انت معانا ده انت محتاج اجيب لك من الاول اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد صبت وندمت فهل لا زال عني من الجزاء ما اكره فلعل توبتك ما تحققت عمال بتصوت ليه؟ بتصرخ ليه؟ مش قادر كفايه انا خلاص تعبت فانا تبت وندمت لا قال لك ان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنزع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه دكاتره بيقولوا كده دلوقتي ان الانفلونزا لما تيجي هي بتاخد ثلاث ايام وربنا يشفي تاخد بقى اسمه ايه بتاع المضاد الحيوي بتقول عليه ايه ده؟ اه تاخد انتبيوتك وت... تاخد مفيش هي هي هي تقعد ثلاث ايام وبعدين ربنا يشفي فهي كده برضه للعقوبات زمان وبعدين ربنا يعفو فما تستعجلش خد جزاءك بقى وانت ايه؟ تتقبله بروح ايمانيه ان ما قدرتش يبقى بروح رياضيه تقبل الجزاء بروح ايمانيه عشان تعيش صح وخد الجزاء وقول له انا استاهل انا اللي جبت ده كل الناس ومع الصبر ربنا يكشف البلاء يقول الشيخ وخلي بالك من من بقى الاشارات بتاع الشيخ وان بين زمان وعصى الى ابان فتلقى مده مديده واضح ولا ترجم يقول ان بين زمان وعصى وعصى ادم ربه فغوى الى ابان فتلقى لحد فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه مده هي مش مش ورا بعضها كده لمدة مدينة فاصبر فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس فإذا عصرته كف الأتى وتكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة
يعني اه
لك اصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة غير أن رشاشات الذنوب أصابتها بنجاسة فالقلب أصله طاهر ولكن من الذنوب اللي حصل له اتنجس فمحتاج يتغسل ولا يطهر إلا بماء من عين العين لازم من العين فلما ينزل ماء العين على ثوب القلب ما هو ماء العين بقى مش غزير ماء العين ايه نازل فاصبر بقى لما لما يتغسل ومش هيتغسل مره ده عايز يتغسل مرات اذا تكررت دفع الغسلات وعصر بكف الاسى حكم بالطهاره بقى ادم يبكي على زلله 300 سنه دي من الاسرائيليه طبعا ومكث أيوب في بلائه ثمان عشرة سنة ثمانتاشر سنة وأقام يعقوب يبكي على يوسف ثمانين سنة وللبلايا أوقات ثم تنصرم وربما عقوبة ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت نسأل الله السلامة والعافية البلاء له أوقات ويعدي لكن ممكن عقوبة إيه؟ تطول تفضل لحد الموت فاللازم لك فاللازم لك ان تلازم محراب الانابه وان تجلس جلسه المستجزي وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا وان مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة وفي ذلك ربح عظيم لو مت على كده خير فجزاءك خدته في الدنيا وتروح لك على الجنة على طول ودي كفاية أوي بس ربنا يتقبل أفتكر كفاية كمان يقول الشيخ حاجة كمان جدا بس ادفع اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.
الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي فإن نارها تحت الرماد
الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي فإن نارها تحت الرماد وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت وربما جاءت مستعجلة فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين فلعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه ووا عجبا وعجبا من عارف بالله عز وجل وهو يخالفه ولو في سلف نفسه أخير هل العيش إلا معه هل الدنيا والآخرة إلا له شو السؤال أي أيوة والله هل العيش إلا معه ما ياما عشنا مع ناس ومع شهوات ومع نعم ومع ترف وكل ده بعد مروره بلحظات يتذكر تنغيصا لكن معاه اللحظات لما بتتذكر بتبقى متعة أي أيوة والله اللحظات اللي كانت معاه الواحد لما يفتكرها يا فين ده يا رب يا رب رجعني صح لكن المعاصي والذنوب دي ابدا الواحد ما يقولش يا رب رجعني ابدا ابدا بالعكس تبقى ندم فافتن لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب تالله لقد فاته أضعاف ما حصل
أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق هل وقع لك تعثير في عيش وتخبط في حال إلا حال مخالفته ها؟ هل وقع لك تعثير في عيش وتخبط في حال إلا في حال مخالفته الشاعر يقول ايه ولن تنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأزيالي أما سمعت تلك الحكاية قال بعض السلف رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى فقلت له ألك حاجة قال إذا وقعت لي حاجة سألت ربي فقضاها فلا حاجة خلاص انتهت ابن الجوزي يقول ايه بقى يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا الشراب بالله عليكم قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس بالله عليكم ادفعوا ادفعوا ما يصلح قبل أن يلد فيفسد بالله عليكم اهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإن أغراضكم تحصل على أنني أقول أف لمن ترك يقصد الجزاء هذا ترك العبودية كلا انما ينبغي اذا كنت مملوكا ان تفعل ليرضى لا ليعطي فان كنت محبا رايت قطع الآراب في رضاه وصلا اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضك ان ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به وإن آلمك كرب اختياره فانك بين يديه ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء إخواني أقول لنفسي لنفسي أقول فمن له شرب معي فليرد أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي وبلغك ما لم تطلبي وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجت المشام فما هذا الضجيج من فواتك مال الأغراب إيه يا نفس أمملوكة أنت أم حرة أمملوكة أنت أم حرة أما علمت أنك في دار التكليف أما علمت أنك في دار البلاء والابتلاء أتراك لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تصيب الدنيا وأسفا عليك لقد عفيت البصيرة وهي أسمر وما علمت كم أقول عسى ولعل وليت ومتى وأنت في الخطأ إلى قدام يا نفس قربت سفينة العمر من ساحل القبر وما لك في المركب بضاعة تربح يا نفس تلاعبت في بحر العمر بشريح فتفرق رأس مالك وقد فصلت المركب يا نفس بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت الى الصبا يا ناس بالله عليك لا تسلفي بك الاعداء يا ناس بالله عليك لا يفوتك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار يا ناس الخلوة الخلوة استحضري قرين العقل جولي في حيرة الفكر استدركي صيانة الأجل قبل أن تميل بك صبابة الشباب عن الصواب يا نفس وعجبا كلما صعد العمر نزلت يا نفس كلما زد الموت هزلت أتراك ممن يختم له بفتنة أتراك يقضى عند آخر العمر بمحنة
أتراك كان أول عمرك خيرا من آخره كنت في زمن الشباب أصلح من زمن المشيب نسأل الله عز وجل ألا يجعل مطلوبنا إلا رضاه وأن يمنحنا من توفيقه ما نبلغ به ما يرضاه إنه سميع قريب نعود إلى كلام ابن القيم يقول الشيخ مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من ذكرها وطلب النجاة بتمحيصها ووقفنا مع قضية التمحيص وذكرنا أنه يمحص في الدنيا بأربعة أشياء بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة فإن لم تب هذه الأربعة بتمحيصه فلم تكن التوبة نصوحا قلنا أربع حاجات التوبة وإيه؟ الاستغفار والحسنات والمصائب التوبة قد لا تكفي تمحيص الذنب ليه؟ ما تكونش نصوح يعني ايه مش نصوح؟ التوبة النصوح العامة الشاملة الصادقة الخالصة أربع شروط عامة شاملة صادقة خالصة فقد تكون مش عامة ولا شاملة يعني تظلم بعض الذنوب وبعض الذنوب لا عشان كده كتير نقول ان الانسان محتاج يتوب على التفصيل والعلماء يتكلموا في القضية التوبة شرط انها تكون على التفصيل ولا على الاجمال قالوا التوبة على الاجمال مقبولة ان شاء الله اذا اراد الله قبولا يعني تبت الى الله من كل ذنب ومعصية بالصدق والاخلاص تقبل لكن عادة ما بتكونش صادقة لان خفايا الذنوب مع ضعف القلوب تبرز مرة اخرى وما زلت عند قولي وهو رأي ابن القيم ان الانسان اذا تاب من ذنبه ثم عاد إليه مرة أخرى فهذا دليل على أنه لم يتب فيؤاخذ بالأول والآخر هيتاخذ بالقديم وجديد لأنه أصلا ما تبش فلذلك الأولى لطلبة العلم ومن يريدون وجه الرب ومن يريدون السير إلى الله في الطريق إلى الله أن يكتبوا تفاصيل ذنوبهم ويتوبوا منها ذنبا ذنبا واحدة واحدة يتوب صح وبعد كده احرق الورق ده بقى ولع فيه قطعه انت حر لكن المهم ان انت حطها قدامك وتوب منها واحده واحده كده عشان تبقى الامور واضحه لان التوبه الشامله دي لما نقول له توب يقول توب توبت من ايه؟ يقول من كل حاجه ماشي وفي حاجات مركونه هيرجع لها تاني يبقى ما تابش اصلا منها اللهم عافينا من كل بلاء ونجنا من كل فتنه وتوب علينا وعلى عصاة المسلمين فإن لم تكن التوبة عامة شاملة صادقة خالصة ما تبقاش نصوح ما تكفرش الذنوب وقد يكون الاستغفار غير كامل ولا تام طب ازاي يبقى الاستغفار كامل وتام؟ أن يكون مصحوبا بمفارقة الذنب والندم عليه هو ده الاستغفار عشان كده بعض السلف يقول ايه؟ إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير عمال تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانت مش عارف استغفر الله العظيم من ايه اهو كلام باللسان وخلاص وانا ما بنهش عن هذا قول ولو باللسان قول ويمكن في مره ربنا يكرمك واللسان لا القلب يشبط ينطق يلقط بس قول هذا الاستغفار النافع الذي يقارنه الإقلاع والندم الاستغفار من في يده قدح الشكر وهو يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه ولم تكن الحسنات كافية في كمها وكيفها فلا تكون وافية بالتكفير ولا المصائب تكون مكفرة لعدم الصبر والاحتساب فإذا كان هذا التوبة مش نصوح والاستغفار مش كامل والحسنات مش كفايه كما وكيفا والمصائب ما فيهاش احتساب يفضل الذنب ايه؟ زي ما هو وقد يكون ذلك لحزن الجنايه ممكن يبقى الذنب ايه؟ البلوى كبيره قوي مش نافع فيها كل ده اما لضعف الممحص واما لهما محص في البرزخ بثلاثه اشياء هينضاف بقى في القبر بايه؟ ثلاث حاجات احدها صلاه اهل الايمان عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت حديث صحيح مسلم
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس تبلغ أربعين يشهدون أن لا إله إلا الله إلا قبل الله شفاعتهم فيه
يعني لو واحد الشرط الاولاني انه يبقى ايه مسلم ميت على ايه على التوحيد دي الاولى اثنين ان يصلي عليه أربعين موحد كل دعاء يدعو له به ربنا يقبله فانا عايزك تكتب في وصيتك اسماء 40 موحد يصلوا عليك ان لما اموت ما يتصلاش عليا الا لما يحضر الأربعين دول
وتعيش على التوحيد عشان تموت على التوحيد كده ان شاء الله نضمن لك انك هتنزل قبرك في الجنه على طول ان شاء الله نرجو ذلك لتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك اللي نادي تعمل ايه تكتب لسه بكام ب 40 تحسبهم من الموحدين اه اللي موجودين اكتب 50 بقى عشان ايه يبقى في عزم احتياطي في اللي هيموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه بس انت كده يبقى عندك امل طويل قوي ها عندك كل امل ليه لان المفروض انت بتقول هموت الا لا قبل الكل يا رب ارزقنا حسن الخاتمه يا رب وعجل لنا بذلك فالشاهد ان يكفر عن صاحب السيئات بصلاة أهل الإيمان عليه واستغفارهم له وشفاء الثانية تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك سبحان الله كل يوم الواحد يزداد حبه لله لو يجوز الواحد يقول يزداد إعجابه بربنا اه والله إن الله لا يظلم إيه؟ مثقال ذرة الحديث إسناده جيد حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فدخل عليك منكر ونكير آه أصواتهما كالرعد الخاطف وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك انت متخيل صوت الملكين كانت تبقى ايه ما انا بقول كده لو دخلوا علينا من هنا كده دلوقتي بالصوره اللي الرسول رسمها دي ان عينيهم بتطق شراب زي الفرق وصوتهم زي الرعد وشعرهم بيجروا وراهم واسنانهم النبيين طالعين بيحفروا الارض لو دخلوا كده هننط من هنا صح فما بالك لما يدخل عليك القبر وانت لوحدك في ظلمه مش شايف غيره مش بس كده ثلتاك وترتك يعني يشيلك ويهدك من ربك ساعتها مين يقول من ربك
مفيش غير يثبت الله الذين امنوا
اللهم انا نسالك التثبيت دي عند ربنا بحساب
دخلتهم وهزتهم ليها ثمن بتنزل عليك من السيئات شوف كرمه قد ايه يا شوف رحمته قد ايه ان دي فزعتك بفلوس بتكفير من سيئاتك ضمت القبر بحسنات او تنزيل السيئات فتحت النار عليك ما كل اجزاء باب النار الاول اذا كان من اهل الجنه هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله ثم يغلق وابدلك الله به هذا المقعد من الجنه دي بحساب لان ساعه ما تفتح لك باب النار انا دي بحساب عند ربنا شوف كرم قد ايه اللهم ارزقنا حبك كما ينبغي والله احنا ما عارفين نحب ربنا صح ما مش عارفين نحب ربنا باللي باللي يستاهلوا مننا وده ما نقدرش عليه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ثلاثه الترخيص في القبر كان اول حاجه بالايه؟ اول حاجه بصلاه اهل الايمان عليه والثانيه بدخول بالعصر والانتهار وتوابع ذلك ثلاثه ما يهدي اليه اخوانه المسلمون من هدايا الاعمال ان حد يدعي له دعوه طيبه حد يتصدق عليه بصدقه حد يحج او يعتمر عنه وما ثلاث حاجات اللي بيوصلوا بس بنص الحديث الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فاخذنا منها ايه؟ الصدقه الجاريه والايه؟ الصدقه وال- والدعاء والدعاء والدعاء له وحج عن ابيك واعتمد وقال رجل لرسول الله ان امي قد افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال لا الانسان لما يتصدق عن الميت يعني ادفع 100 جنيه واقول يا رب صدقه لفلان يصل اجرها لفلان ان شاء الله لما اقوم الليل كده وادعي له دعوه طيبه يصل ثوابها اليك هذا كله يخفف يخفف عنهم من عذاب الاخره ويمحص من سيئاته فان لم تفي هذه للتمحيص كانت البلوى اكثر كانت الذنوب والمعاصي اكبر واكثر محص بين يدي ربه في الموقف باربعه اشياء يبقى الثلاثه بتوع القبر والاربعه بتوع الدنيا ما كفوش يبقى في القيامه باربعه اولا اهوال القيامه زي ما قلت لك برضه كل حاجه عند ربنا نفسها نفخه في الصور الفزعه اللي حصلت ففزع من في السماوات ومن في الارض الفزعه دي بحساب تنزل للسيئات كريم اهوال القيامه لما يشوف السماء تشققت وال- والشمس دنت من الرؤوس والملك على ارجائها والبحر سجر البحر بقى نار وجمع الشمس والقمر والنار اصلت براسها الى خمسين الف زمام مع كل زمام خمسين الف ملك ال- ال- الهول ده ينزل من سيئاته افتكر بعد كده اللي يفضل عليه سيئات بقى يبقى يبقى يستاهل بقى خلاص كده مفيش بعد كده اهوال القيامه وشده الموقف وشفاعه الشفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع الاكبر ودايما نقول ان اهل السنه نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم في الوسط بين اهل الافراط واهل التفريط فالصوفيه افرطوا في الشفاعه قالوا يا بختنا بالنبي لشفعنا وحبيبنا وهنروح الجنه و- ولا يهمك ومصطفى محمود والمعتزله ومن شاكلهم قالوا لا مفيش شفاعه لان ده تغيير لاراده الله اهل السنه في الوسط يقولوا ان في شفاعه بس ما هي تغيير لاراده الله ده دي ايه من من اراده الله قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بإذن. قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى يبقى حاجتين ما حدش هيشفع الا لما ربنا يأذن له ومش هيشفع الا في اللي ربنا يرضى له ان هو ايه يشفع فيه واحدة ثالثة كمان انه مش هيشفع الا بالقدر الذي يسمح له بالشفاعة فيه دي ضوابط الشفاعة واحد يقول لك بقى يجي مصطفى محمود ربنا يهديه يقول لك ايه يبقى معنى كده انها صفة شرفية ملهاش قيمة انت بتقول شرفية ليه وبتقول ملهاش قيمة انت مالك اثبتها كده وهي دي عند ربنا لها قيمة وهي مش شرفية لا واقعية هي واقعية سبحان الله دون دخول في التفاصيل يبقى اعتقادنا ان الرسول سيشفع بصلي عليه صلى الله عليه وسلم وله الشفاعة الكبرى اللي هي انهاء الموقف اللي هو قال سألوا الله لي الايه؟ الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون هو نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعده الرسول سيشفع صلى الله عليه وسلم دي الشفاعة الكبرى بعده فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون الكل سيشفع ممكن في لحظة كده نكون قاعدين في الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب والله لو دخلنا الجنة لتبقى فوز عظيم اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم أنت رجاؤنا فلا تخيب فيك رجاءنا فحين يدخل المؤمنون الجنة اللهم اجعلنا منهم ويقعدوا كده كل واحد بقى يقعد يفتكر قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا إلى آخر الآيات يقول يا فين فلان اللي كان بيقول لي يا عم جنة ايه ونار ايه واخر انت بتصدق الكلام ده برضه ده احنا في عا- القرن العشرين الناس وصلوا القمر وانتوا لسه بتقولوا القبر وما, وما ادراك ما القبر سيبك بقى من الموال ده ويا رب عايز تشوفه فين ده دلوقتي يا ترى اه فاطلع فرآه في سواء الجحيم بص كده في جحيم. هو انت هنا تالله ان شئت ايه قال له اه لو مشيت وراك كنت وديت في داهيه الحمد لله اللي نجاني منك وقد يذكر الانسان انسانا اه فين بتاع الدور ال 17 ولما قال زلزال في الله اه ممكن يبقى في درجه اعلى او في درجه انزل يا رب نفسي اشوفه اللهم ارزقنا الجنه يا رب فساعتها ينزل الاعلى الى الاسفل عشان ما ينكسرش قلب الايه اه ربنا يذكره بيه ينزل على طول آه. نسأل الله أن يرزقنا تعنت القلب بالجنة. مش عارف هي جت على البال فتتقال بقى خلاص. امبارح حماتي الله يكرمها من الناس الطيبين فتقول لي تشرب الجوافة عصير ولا تاكل؟ ولا تاكل الجوافة ولا تشربها عصير؟ فسكت قالت لي اه ربنا يرزقك الجنة لا هيقولوا لك عصير ولا تاكل هتجيلك اللي أنت عايزه على طول. اه والله هي كده لا فعلا تبقى هي كده تبقى هي كده ان انت مش هتحتاج بقى يقول لك سكرك كام ه- ه- لا، على- عايزه مظبوط مظبوط واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها اه العلماء يقولوا ايه قوارير من فضة القوارير القارورة يعني الزجاج قوارير من فضة ازاز من فضة ازاي؟ قال لك في لون الفضة وصفاء الزجاج يبقى هي فضة بس فضة شفافة عمرك شفت دي؟ أصلا الجنة لا اللهم ارزقنا الجنة يا رب لا وإيه كمان قدروها تقديرا إنك تشرب كوباية المية هي تكفيك بالظبط بحيث هي تشبع وهي تمسك طول ما أنت ما شبعتش ما هو أحيانا واحد مننا بيشرب ثلاث كوبايات فلو جابوا له دورق ما هوش برضه زي الكوبايه فهي بتبقى بتقلل المتعه فهي لما ي- تاخذ في الجنه تبقى هي الكوبايه مليانه وتكفيك شايف ما تخلصها آه، ما هم اللي- الكيفه لما يشرب الشاي يقول لك احسن ح- اهم حاجه في الشاي اه الاخير ده اخر صف فهي كده في الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب فينزل اللي فوق اللي تحت ومشكلته ايه انه لما ينزل العلماء يقولوا ايه ان كل واحد له عين ميه في الجنه فيها عين جاريه يعني ايه جاريه قال لك العين بتاعته لما انا لم يا رب ارزقنا الجنه يا رب لما تكون في الجنه وهتنزل تزور واحد صاحبك او تروح تزوره تقوم العين تمشي وراك عين الميه بتاعتك تمشي وراك عشان انت متعود على طعمها فما تشربش من عين تانية يجي يجيب لك ميه من العين بتاعته تقول له ما بغيرش معايا ما جيت جايه معايا من عينك العين بتاع يا رب ارزقنا الجنه يا رب ما حدش نفسه يروح الجنه يا جماعه امال ما بتموتوش ليه؟ ما هو مش هندخل الجنة غير لما نموت اللهم ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الرضا يا رب فالشاهد ان شفاعة الشفعاء احيانا تبقى قاعد كده ويخطر على بالك فلان فين فلان ده؟ اه يا رب فلان تبص تلاقيه في النار يا رب ده كان حبيبي شفعني فيه يقول لك انزل طلعه من النار فتأخذ بيده تلمسه في نار الحياة وتجيبه في إيدك تدخله الجنة. وارد ومسموح بس هو مش هيخطر على بالك إلا لما يخلص عليه يخلص اللي عليه وربنا يأذن لك إنك تشفع فيه. هي دي شفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. آه اللهم اعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا العفو حديث متفق عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه بعد حديث طويل في اخره بقى ليه؟ فيقول الجبار سبحانه شفع النبيون وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون وبقي عفو ارحم الراحمين فيخرج الله من النار قوما قد امتحسوا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم وفي اعناقهم علامة العتق اسمهم كده عتقاء الله من النار فيعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله من النار آه. بدون سبب دول بقى دول ينالهم عفو من ربنا عفو عام من كرمه وفضله انت ليش ما حبيتوش ربنا؟ بعد كل النهارده ده بس حتى يا رب ارزقنا حبك يا رب شوف كرمه قد ايه بعد ما المؤمنين يشفعوا ويطلعوا اللي يستاهلوا والانبياء يشفعوا ويطلعوا والملائكه يشفعوا ويطلعوا والاخر في ناس ما تستاهلش من هذه الشفاعات الله الكريم يدخلهم جنه بس مش هيدخلهم الا لانهم اصلا ايه؟ يستاهلوا دي لا ما هي في كده لما نيجي نقول كل واحد على قده في ناس تستاهل ان الانبياء يشفع فيها والمؤمنين يشفع ليه لكن في حاجات كبيره ما ينفعش فيها الا الا رحمه ربنا الرحيم سبحانه وتعالى فان لم تفي هذه الثلاثه مش الثلاثه بقى 11 أربعة وثلاثة وأربعة فإن لم تفي كل ذلك بتمحيصه فلا بد من دخول نار جهنم رحمة في حقه ده لازم آخر الدواء الكلب فلا بد من دخول النار رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة إلا من كان مشركا فيظل خبثه فلا يخرج من النار أبدا اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا